كتاب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وسن بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم أمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع بعض الأسئلة التي بقيت معنا نجيب عنها بأمر الله ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب السؤال ان رجل كان يصلي إماما بالناس فنسي سجدة في الركعة الثانية من صلاة الظهر وقام بعدما تشهد فأتم الركعتين ثم بعد الصلاة سلم والمصلين نبهوا إلى ذلك فلم ينتبه فبعد السلام حدث شقاق بين المصلين نتولى استقبال الاتصال إن شاء الله ونتم السؤال والإجابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قناة الرحمة إن شاء الله يا حاج
طبعا عايزين نتصل ب- ب- بالشيخ اللي هيبدأ الفتاوى اتفضلي حضرتك طيب ماشي هو موجود دلوقتي ولا لسه يبقى شوية كده؟
مع حضرتك اتفضلي سؤالك اتفضلي سؤالي مم.
طيب أنا عندي فشل كلوي نعم أعاني من يعني عندي مشاكل ضد الفشل الكلوي زي حاجات في القلب مم.
آه، زي الفصيله بتاعتي نادره جدا لما لما بعمل ما بلاقيش كيس دم اخده اللي هي B negative نادره مش مش موجوده مم.
فبقعد تعبانه جدا ما بلقاش ولابد من ان الفشل الكلوي ياخدوا دم على طول مم.
ف- ففي حاجات انا مش لاقيها يعني بديل مش لاقيه مش مش عارفه باجي في الغسيل و- واموت خالص من قلبي مم.
فهنا بيقولوا لي زراعي فانا عايزه اشوف ايه الزرع يعني هيقولوا ايه في الزرع مم.
عايزه اعرف هل الزرع هنا ممكن يعني ب- بالظبط كده هديله فلوس واخد الكلى ما انا بقول لك على الطبيعي نعم نعم فهو انا هديله فلوس فهي شرعي عايزاها شرعي اللي يرضي ربنا مم.
هل ينفع ولا ما ينفعش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور الله يحفظك آه والله انا ليا سؤالين آه السؤال الاولاني انا بس كنت بشتغل يعني في عمل فتركته لانه عرفت انه حرام مم.
ومعايا مبلغ من المال بس مش كبير فكنت بفكر اشتري تاكس اشتغل عليه مم.
بس عرفت ان التاكس ده هيدخل مشروع الاحلال مم.
فمشروع الاحلال ده ما بين وزارة البيئة و- وشركة السيارات والبنك فهل ده حرام ولا حلال؟
هي لأنه طبعاً الصورة الصورة ما أنا أنت حضرتك قول لي الصورة إيه وإحنا نعرف إن شاء هو الله حضرتك ب- بروح للبنك وبقدم له الاوراق ان انا قادر على السداد بعد مم.
كده البنك بي بياخد مني السياره وبيديني 5000 جنيه مقابل السياره مم.
بروح بال- بالورقه اللي هي قيمتها 5000 جنيه دي للمعرض اللي هو شركه انتاج السيارات مم.
وبعد كده بستلم العربيه من آه، المرور مش من المعرض ولا من البنك من المرور مم.
وبسدد للبنك نفسه مم.
ب- ب- ب- بتخفيض 50% لان الحكومه رفعت جمارك عن ال- الاقساط دي وفي دعم من وزاره البيئه فيه.
مم.
والسؤال الثاني دلوقتي ل- لو واحد عليه ديون للناس يعني بمعنى ان هو كان بياخد آه، مثلا آه، فلوس من الناس بدون علمهم آه، او اموال يعني حاسس ان هي حرام مم.
وحابب يردها مم.
بس للاسف ما يقدرش يردها خشيه يعني الفتنه او الناس آه، آه، ناس تانية هتتاذي بكده ازاي يسد الفلوس دي ولو في ناس على غير على غير مله الاسلام يعني مم.
ناس آه، آه، غير مسلمين من الخارج من دول اجنبيه ما يقدرش يوصل لهم عشان يردهم مم.
حقوقهم او كده يسدها ازاي مم.
وشاكرين لحضرتك يا دكتور ما شكر لله شكر لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه لو سمحت فضيلة الشيخ أنا عاوزة أتكلم عن أكل مال اليتيم وقطع صلة الرحم مم.
يعني قطع يعني طفلة صغيرة عندها سنتين لما أهلها ينكروها وياكلوا مالها ومال باباها ونكرينه وغير كده قطع صلة الرحم بإن أنا ما ب- يعني ما يشوفوش بنتي أو أنا أقدر إن أنا أوريها لهم فمش عارفة ده هيبقى فيه جزاء عليا ولا إيه؟
مم. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا شيخ
اتفضل يا أخي الحبيب آه والله يا اخي انا بدي اسالك آه، بس ان آه انا حلاق مم.
و- وش- وشغال في الاردن وبس عايز اعرف مهنه الحلاقه فيها حرام ولا حلال مهنة الحلاقة بتعمل فيها ايه؟
آه، شغال آه، حلاق يعني صالون بت- بتحلق راس الناس مش شعر كده ولا اه اه بتحلق راس الناس حلق الراس مفيش فيه مشكلة مش طب كده واللحيه لا حلق اللحية ما ينفعش
اه واخد بال حضرتك وت... يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هو عايز يحلق لحيته يحلقها هو براحته بمعرفته ايوه واخد بال حضرتك الحاجة أيوة، أيوة، الثانية معاك.
ما تعملش شغل بالفتلة لحد أبدا
اه يعني اللحيه وال- والفتله ما اعملهاش شغل الفتلة ما ينفعش النمص ده النمص المرأة متنمصة ملعونة النامصة المتنمصة فكيف بالرجل
اه بس هي دي شغلتنا طول عمرنا يعني مش عارف اعمل ايه بصراحه انا انا ب... انت مش انت حضرتك بتسألني ليه اه صحيح ماشي انا انا وانا بجبرك على العمل انا بقول لك وانت هتعمل اللي يناسبك مش كده ماشي اه صح لس- لست عليك بوكيل انما انا يعني حضرتك بتسالني ببين لك الجواب وفق ما اعلم والله تعالى اعلى واعلم يعني انا لو اشتغلت حلاق بس آه، آه، يعني بس اشتغل شعر بس وخلاص اللي في الشعر مالوش اختلاف يعني ما انا بقول لحضرتك اهو انت بتحلق بتحلق شعر الراس الحاجة التانية كمان ده حلق اللحية عند الحلاق بيجيب امراض ويعني بلاء وفيروسات وبلاء ملوش اول من اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، السلام عليكم آه، عليكم معلش يا السلام شيخ ورحمة كنت أسأل حضرتك سؤالين السؤال اتفضل.
الأول آه، دلوقتي بالنسبة للاغتسال من الجنابة مم.
للمرأة إنها مش بتفك الضفائر بس دون بيؤدي إلى إن المية مش بتوصل لكل فروة الراس وأحيانا أجزاء من الشعر بتفضل برضو جافة ما فيهاش مم.
المية هل ده كده يبقى فيه خطأ ولا لازم المية- لازم لازم الماء يصل لاصول الشعر لازم آه، حتى لو لما اصول شعرها أو اصول اصول الشعر مش مهم تفك الشعر مم، بس لازم المهم يتحلل.
يصل الماء لأصول الشعر لازم بس الأصول لكن أيوة.
كون الشعر نفسه يبقى لا مش لازم يتفك إنما المهم يصل إلى أصول الشعر وتخلل بأصابعها مم. السؤال الثاني بعد اذنك آه.
آه، هي اختي آه، آه، منتقبه مم.
هي كانت آه، يعني سابت زوجها وبعدين ان شاء الله ربنا يسهل يعني يمكن يرجعوا لبعض بس هو مم.
مش عايزها تبقى منتقبه فهل ليه دون ولا كده ما ينفعش والله يا حضرتك هي الحكم في المسألة هي تدل لله بوجوب النقاب مم.
ولا لابساه لقت واحدة زميلتها لابساه وعادة وحاجات زي لا كده لا لا مش لقيت واحده زميلتها هي نفسيا حاسه ان هو ده يعني هي مش بتقول ان هو واجب بس هي حاسه انها مستريحه في التستر مش مم.
ان هو واجب هي حابه انها تبقى متستره كده وبعدين لكن مش والله بتقول- واحد واحد مراته مستورة المفروض ي- يسعد يعني هو بيقول يعني هي تكفي العباءة والحجاب الطويل العادي يعني مم.
سبحان الله يعني فبس والله.
ملهوش ان هو يعني ملهوش الحق والله أنا عمري ما أقدر أقول أبدا لواحدة منتقبة تخلع إنها تقلع نقابها أبدا لأن أنا مش ده اللي بدين بالله بيه لا طبعا آه، إنما إلا في حال الضرورة زي المرض أو ما شابه ذلك مم.
يبقى نقول لها الإيه ال- ال- لا ضرر ولا ضرار اه لكن الزوج مش له يعني ده انا اقصد هو إن الزوج يسعد ده- يسعد آه.
يسعد إن مراته مستورة آه.
وإنها مستتر عن أعين الناس وبتستعفف يعينها على ذلك طب ادعي لنا جميعا بالهداية بقى يا شيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لي الأخ ال- الكريم اللي صلى ونسى سجدة في الركعة الثانية وقام جاب الركعتين بعد التشهد الأول وسلم بعد الصلاة المصلون منهم من أشار عليه بسجود السهو قال له اسجد للسهو لأن أنت نسيت سجدة في الصلاة طبعا الأخ ال- الكريم اللي المفروض يصلي بالناس إذا سبح به من خلفه وجب أن ينتبه الناس دي بتقول سبحان الله ليه لابد أن شيئا قد نابهم في الصلاة فأخير قدر الله ما شاء فعل ونقول دايما لذلك الإمامة ما هي الشهوة ولا هي منظرة أو مظهرة أو حب رئاسة أبدا إنما الذي يؤم الناس يكون أعلمهم ويكون الأعلم بأحكام الصلاة وإذا نابه شيء في الصلاة ماذا يفعل فهذا الرجل كيف يسجد للسهو وقد نسي ركنا من أركان الصلاة ده الركعة دي دلوقتي نسي فيها السجود وده ركن والرفع من السجود وده ركن تاني يعني نسي ركنين في ركعة واحدة يبقى كيف نقول ان يسجد للسهو سجود السهو هذا بيجبر به الخلل الواقع في واجبات الصلاة وفي سننها أو هيئتها وليس في أركانها الركن اللي يفوت في الصلاة لا ينجبر أبدا بسجود السهو أمال في الحالة دي كان يعمل إيه انت ذكر ومرت الركعة دي وقام لحد ما تذكر بعد ركعة تانية يلغي الركعة الثانية ديت بالكامل ويأتي بركعة مكانه طب هو لم يعلم إلا بعد أن انفلت من صلاته يبقى ها هنا هذا الرجل بعدما سلم وأخبر يقوم يكبر ويأتي بالركعة التي فاتته ثم يجلس للتشهد ثم يسجد للسهو ويسلم والدليل على ذلك ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتارة نقص من الصلاة فصلى ركعتين وفي حديث آخر زاد في الصلاة احنا عندنا أحاديث كثيرة في سجود السهو منها حديث عبد الله بن بحينة ومنها حديث أبي سعيد الخدري وغيره وابن مسعود رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قام كهيئة الغضبان فأسند ظهره إلى جزع في المسجد وجلس وقد أسند كفه الأيمن على كفه الأيسر على كف الأيمن وأسند خده وجلس هكذا كهيئة المغضب وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه فقام رجل والخرباق في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال وما ذاك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكدوا صدق ما قاله الخرباق لوذو اليدين فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصلى فأتى بالركعتين ثم سجد للسهو وسلم صلى الله عليه وسلم يبقى هنا لابد أن نأتي بالركن الذي ترك في الصلاة سؤال إن شاء الله نتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال والله يا شيخ اتفضل
أنا دلوقتي فاتح حساب في البنك الإسلامي فرحت أجيب سيارة على البنك فأنا جبت السيارة في المبلغ اللي هو طلع إن أنا أدفع تلت المبلغ والتلتين على السنة فهو حساب السنة من حساب السيارة أنا حساب السيارة في في الصالة 60000 حساب والحساب في البنك الفوائد بتاعته بتاع السنة كلها طالعة 2700 ريال
أنا بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك
أيوة.
أسألك سؤال بس أنت حضرتك بتقول لي اللي حساب السيارة في الصالة 60000 اه بتقول والفوائد يعني إيه كلمة الفوائد ديت؟
مش مش فوائد يعني انا حسبت هو ما قاليش ما قاليش لا فوائد ولا قال لي حساب هو قال لي هكسبك التلتين هدفع انا هدفع 20 60 هدفع 20 هبقى 40 ال 40 اقسطها على السنه
حضرتك أنا بس أنا بسأل حضرتك سؤال سؤال بس بعد هو بيسلفك فلوس؟
لا ما بيسلفنيش ما بيسلفكش فلوس امال بيعمل لا ما ايه بيسلفنيش فلوس
على فكرة انت لو سألت اي واحد هيقول لك المعاملة اللي انت بتقولها ده حرام والحكم مش كده السؤال حضرتك اللي غلط انت معايا حضرتك معاك انت حضرتك دلوقتي رحت معرض السيارات مش كده اه ومختار عربية وقدمت طلب للبنك يشتري لك العربية بما يسمى بطريق المرابحة اه كده ولا مش كده؟ نعم انا فاتح حساب في البنك انا فاتح حساب في البنك سيب بس حساب الجنب البنك ده على جنب دلوقتي واخد بال حضرتك معاك البنك اتفق معاك انه هيبيع لك السيارة تدفع مقدم تلت الثمن 20000 ريال وال 40000 تسددهم على اقساط سنويه كل يعني تدفع كل شهر على سنه مبلغ واحده انا على سنة فاهم واحدة.
يا اخي انا هتدفع على 12 قسط اه مش كده اه كل قسط مبلغ معين اه كده ولا مش كده اه كده يعني بيبيعوا بالقسط ولا بيدي لك قرض بفايده
لا بلس انا بروح اسدد بسدد بسدد ال- البنك طب ما انا بسالك انت دلوقتي سالت السؤال كده ولا جبته بصوره تانية خالص لا هو انا انا قصدي كده يعني انا إن أنا الف- يعني هي لا يا اخي مش ب...
السيارة.
يا اخي العفو مش اقصد ان انا اخطئك ده انا بقول لك سؤالك هيترتب عليه واحد تاني يقول لك لا ده بيديله قرض بربا والبنوك كلها زي بعضها لا مش كارد انا انا هسدد انا هسدد كل شهر ال- القسط انا اللي هدفعه اما انا بس أنا فاهم يا هسدد اخي السيارة في- انا بس بنبه ليه يا اخي الحبيب لان انا ممكن اخد صورة المعاملة انقلها غلط يقوم كل واحد يقول لك ما فيش حاجة اسمها بنوك اسلامية م- معايا ولا هو مش النص معايا كله ان هو الفرق بين الصاله وبين البنك 2700 ريال يا اخي سيبك من دي انت لو رحت اشتريت من الصاله وقلت لهم انا عايز اشتري بالقسط
اه هيبيعها لك ب 60000 برضه
آه، لا الله لا يمكن مشكلة يعني.
لا يمكن مش هيحصل لا يمكن طيب ان شاء الله ه- هبقى لك السؤال ان شاء الله حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وبركاته أيوة دكتور أيمن مع حضرتك اتفضل أيوة لو سمحت أنا عندي سؤالين السؤال الأول هو هل تجوز شهادة النساء على عقد الزواج هل تجوز شهادة النساء على عقد الزواج تكون شهادة- شاهد على عقد الزواج انا فاهم على عقد النكاح ايوه ايوه علاقه النكاح آه، والسؤال الثاني عايزه تعريف آه، يعني مع يعني مرضي ل- لزواج المسيار لان كل انسان بيتكلم عليه وانا عايزه اعرف بس تعريفه بالظبط الشرعي يعني طيب وايه الامور حضرتك المترتبه عليه في كلمتين اتنين بالظبط عبال ما افصل لحضرتك نعم شهاده النساء لا تجوز على عقد النكاح عند جماهير الفقهاء مم.
ابو حنيفه اللي اجاز شهاده امراتين مع رجل ايوه ابو حنيفه فقط لكن جماهير الفقهاء منعوا ذلك ايوه بالنسبة لزواج المسيار زواج المسيار في كلمتين اتنين اللي العلماء بيتكلموا عنه انه زواج ب- مكتمل الاركان والشروط يعني المرأة وليها موافق ايوه والموانع منتفية عنها وزواج رسمي ما هو الزواج سر والراجل بيدفع مهر وكل شيء لكن الخلل في نقطتين اتنين مم.
انه لا يلتزم بالقسم لامرأته يعني يقول لها انا مش هبات عندك أ- انا اجيلك يوم الخميس مثلا او اجيلك بالنهار وما اجيش بالليل ده اول نقطة والنقطة الثانية ممكن ان هو يتفق الا ينفق عليه
قال لا ينفق عليه اي دول الموطنين بتوع الخلل فقط أيوة، لكن انما هو عقد متكامل عادي كامل الاركان وكل اللي افتوا في هذه المسألة اكدوا على الكلام دوت ايوه لان بعض الناس بيشبهوه انه زي زواج المتعة بعض الناس بيشبهوه ان هو زي زواج العرفي زي زواج السر لا وعلى هو بيقول الرغم إنه مفيش قسم بس للمراه وانا بقول لحضرتك وعلى الرغم من ذلك انا ارى ان هو زواج غير آه، صحيح اه للاشتمال على شروط باطلة ايوه جزاكم الله الله يحفظ ان شاء الله هنفصل المسألة بامر الله ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه بغيت اسالك يا شيخ أه انا كلفت بعمل مأذنه لمسجد
تبني مسجد سم تبني مسجد لا مأذنه مأذنه في المسجد المأذنه مأذنة اه ايوه أه طبعا من الحديد امم أه واكتشفت أه طبعا جيت الى صاحب ورشه و- واعطيتهم المواصفات وبداوا يشتغلوا فيها اكتشفت في يعني منتصف العمل او نهايته تقريبا انه الحداد اللي شغال في المأذنه مسيحي امم يعني مسيحي اللي اشتغلها وصممها ايه امم
ف يعني ما حكم امم هي حضرتك معايا حضرتك معك ايوه يا شيخ بالنسبة لان اللي اشتغلها ونفذها مسيحي دي مش مشكلة خالص انت معايا حضرتك ايوه معك المشكلة بقى حكم المئذنة ايه المئذنة دي اتكلفت كام حضرتك آه، كلفت 12000 ريال 12000 ريال ده دي رخيصة وين؟
رخيصة ايوه ايوه ما هي غاليه ده انا بقول لك ده في مآذن بتوصل 60000 و100000 و150 و200000 ايوه هذه المسجد صغير يعني مسجد ما انا آه، بقول لحضرتك شوف و- وفي نفس الوقت الميكروفون الصغير ده اهو بيوصل الصوت وبيخليه يبلغ الافاق فلذلك انا بقول والله يا ريت موضوع المآذن اللي اللي الناس اقامت عليه الدنيا ولم تقعدها في سويسرا بين منع ابناء المس... المآذن المآذن مش المساجد ايوه بقول يا اخوانا احنا اصلا المفروض ما نبنيش المآذن بالصورة اللي موجودة دلوقتي بالصرف اللي احنا بننفق فيه مئات الالوف لبناء المآذن فقط المسجد مبني ومقام ا- اجعل الامر ان كان هندسي او رسم ز- معين كده خلاص يبقى معروف ان دوت ايه إيه، بشكل مسجد انها تروح تبني لي مئذنه 50 متر و60 متر و30 متر وتتكلف عشرات الالوف بل مئات الالوف من الجنيهات ارى ان ده نوع من الصرف لا لا ما هي طويله هي طولها 12 متر فقط مم. ما هو ما فيش مج... انا بقول لحضرتك يا ريت ان احنا بس موضوع المآذن لان انت عارف ما كانتش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ايوه لكن آه، يعني من باب انه لازم يكون المسجد له مأذنه طبعا لا، هو في محطه ما هو لازم ليه هي دي لازم.
الفكرة اه طبعا في السعوديه عندنا كاشاره انه مسجد ينظر له من بعيد يعني ما احنا عندنا عندنا نفس الامر طريق.
كده نفس الامر يعني بس بقول نحاول تكون في اضيق نطاق ايوه ايوه انا اسال بس هل ال ال يعني المسيحي اللي عمل واشتغل في ما فيش مشكلة خالص المأذنة فيها ان شاء الله جائز يعني لا فيش مشكلة باذن الله الله يعطيك العافيه ربنا يعزك وتقبل منا ومنك يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور عندي سؤالين مم.
السؤال الأول لو أنا في مكان عام وفي أحد الإخوة مشا- مشغل تسجيل كاسيت تعالي أو دخان مم.
هل من حقي إن أنا أقول له يعني يوطي أو يعمل على قده؟
حضرتك بعد اذنك اللي- اخوك ده ولا واحد عادي من الناس لا واحد هو في في مكان عام في مكان عام مثلا زي ميكروباص زي تاكسي زي حاجة زي محل زي م- مكتب حكومة الى اخره مش كده لا هو إحنا يعني تجمع مثلا عن محطة القطر مثلا اه فبيبقى فيه دخان وأص- وأصوات عالية من الأغاني فهي بتأذينا إحنا طيب حضرتك معلش احنا بنقول ان درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة يعني بمعنى حضرتك لما تروح تكلمي واحد مشغل كاسيت وصوته عالي معايا حضرتك اه ويتطاول عليك بالكلام او يسيء اليك او يسبك اه إيه، يبقى النهاردة المفسدة بقت اكبر ولا لا
اه المفسدة بقت اكبر فانت اللي تعمليه انك يعني تنكري بقلبك وتستغفري ربنا سبحانه وتعالى وتدعي له بالهداية ده اللي تعمليه لو سمحت لو, لو أنا مثلا بتأذى من ريحة الدخان دوت أعمل إيه؟
ما انت حضرتك النهاردة الدخان المفروض مثلا ما فيش في المواصلات العامة اه فممكن ب- بمنتهى الاداء راجل الكمساري معدي د- تقولي له بعد اذن حضرتك بس كلم الاخ يقفل السيجاره ان انا تعبان يبقى الكلام منه لمين للكمساري اللي المفروض يغرمه اه اه يعني المفروض ان ال- القائمون على هذا الامر يتابعوا تطبيق القوانين واللوائح في الكلام ده كله ان التدخين السلبي اضر من التدخين الايجابي والاماكن العامه وسائل المواصلات ممنوع الانسان يدخن فيه والمفروض يبقى الانسان المدخن يعني يراعي مشاعر غيره يبقاش هو يشرب وغيره يخبط دماغه في الحيط يتفلق لا المفروض يراعي يعني في البيت انت راجل ساكن في شقة ما تنزلش تشرب السيجارة بتاعتك على السلم وتخلي ريحة البيت كله دخان والناس كلها تشم الكلام ده ما, ما, ما تجيش في ال- قاعد في مكتب واحد وتروح فاتح السيجارة و- وفي وشه يعني لابد ان يراعي الكلام ده ونسأل الله ان يتوب على كل مدخن لان هذا بلاء وابتلاء ومرض مرض في دم الانسان فهو رجل مريض الحقيقة فاحنا ندعو له ان ربنا يتوب عليه وان يترك التدخين يعني من غير مرض إيه، لان هيسيبه غصب عنه هيسيبه فان شاء الله يسيبه بصحته وبعافيته اللهم امين نسأل الله ان يتوب على كل مدخن اللهم امين طب لو سمحت لو سمحت لو أنا لو أنا يعني انفعلت على أي مدرس هل هذا يعتبر من سوء الخلق مع المدرس؟
لو ايه لو أنا انفعلت مثلا على أي مدرس في لحظة معينة امم هل هذا يعتبر من سوء الأدب معاه؟
وتنفعل على المدرس ليه
يعني هو أحيانا بيقول كلام مستفز
يعني ما ينفعش نبين الحق ب- بأدب الإسلام
ما هو مش- يعني هو أحيانا بيقول كلام مستفز وخ- وخارج إن, إن أي حد يستحمله
لا الراجل إذا كان خارج عن نطاق الأدب يرفع أمره لرؤسائه معايا حضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ نعم، اتفضل يا أخي
لو سمحت يا شيخ أنا ب- اما باجي أصلي في البيت آه، ب- بقيم الصلاة لنفسي نعم وبعد كده اما بصلي بصلي جهر حتى لو كانت سرية بصلي جهر مم.
والسنة برضو مم.
فكده غلط ولا إيه؟
طب حضرتك ال- ال- السؤال يعني معلش السؤال عايز أعرف إذا كنت صح صلاة ولا غلط إن أنا صلاة صلاة بصلي جهر الظهر صلاة الظهر جاهرية ولا سرية؟
يعني. ساعات بصليها بسمع نفسي لا أنا بسأل حضرتك سؤال صلاة سرية ولا جهرية؟
لا سرية وال- والعصر والعصر سرية برضو مش كده و- وما زال المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن على ذلك آه.
يبقى ازاي اصليها جهرية أنا
أيوة ما ينفعش
يعني ما سمعش نفسي حتى لا ما أنا بقول لا ال- الصلاة الجهرية ما أنا أسمع نفسي بقى الجهرية برضه إنما أسر بها وأخافت اه مم.
ماشي ماشي ماشي جزاك الله خير جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا دكتور
اتفضل
آه، حكم البنوك الاسلاميه في مصر يعني اول امبارح جايبين الشيخ مصطفى يقول ما فيش بنوك اسلاميه في مصر مم.
يعني مش عارفين نسمع كلام مين نسمع كلام آه، المفتي
حاضر اكتب السؤال بس دقيقة واحدة حاضر حاضر. طيب فبالنسبة للأخ اللي كان صلى ولم يسجد آه، ترك آه، ركعة من الص- آه، سجود من الصلاة لابد أن يأتي بركعة مكان هذه الركعة ثم آه، يسجد للسهو بعد ذلك إن شاء الله إنما سجود السهو لا يجبر الخلل في الصلاة بترك ركن من أركان الصلاة أبدا والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيسأل وبيقول إن كان آه، بيشتري تاكسي وبيروح للشركة وبيستلم السيارة من المرور وبياخد التاكسي القديم ب 5000 جنيه ويروح يشتري سيارة من المرور بيبقى فيها تخفيض 50% إن الحكومة رفع الجمارك عنها وإن السيارة مدعومة من وزارة البيئة بتاخد العربية القديمة وبتديله سيارة جديدة بنقول ان بالنسبة لهذه المعاملة ده نظام الدولة وضعته للحفاظ على البيئة فاللي بنرجوه ان ما يكونش فيه قرض لان لو كان فيه قرض تقول بقى فايدة ميسرة فايدة منخفضة صار قرضا بفائدة صار ربا لكن ان كان عبارة عن آه، معاملة وبتتوسط فيها الدولة بالإشراف من وزارة ال- البيئة وتقوم بالتنسيق مع المرور ويدخل أي جهة تشتري وتبيع للناس وتحصل على أموالها وتاخد ضمانات للوفاء بهذه المبالغ والعبارة المعاملة عن بيع بالقسط فهو جائز وأحل الله البيع وحرم الربا فإن كانت المعاملة بيع بالتقسيط فهي جائزة وما فيش مشكلة خالص الصورة اللي تمت بها ان الدولة تتدخل فيش اي مشكلة خالص ده من حق الدولة انها تتدخل للحفاظ على مصالح المواطنين لان ولاة الامور اناط الله بهم حفظ الدين وسياسة الدنيا فلا بد ان يسوسوا للناس دنياهم الحفظ على البيئة ولا يضروا بمصالح الناس المواطنين لا ضرر ولا ضرار ده امر مطلوب شرعا فبالتالي اللي نرجوه انها تكون بيع بالتقسيط كون ان هم ياخدوا العربية وب 5000 جنيه ده موضوع بيدوا له عربية تانية بيرفع الجمارك من عليها كلام طيب لا بأس مطلقا به من التيسير على المواطنين بس اللي نرجوه ان ما يكونش فيه قرض ربوي في هذه المعاملة حتى لا نحرج على الناس في باب متسع لهم كل ان الدولة تتدخل ده امر طيب جدا ترفع الجمارك عن السيارات ده امر ممتاز جدا على اساس الناس دول لا يضاروا في رزقهم اللي هم السواقين ما يضاروش في اكل عيشهم والسيارة بتاعته اللي هتروح منه ب 5000 جنيه يعني بثمن بخس يبقى في عوض عنها لكن ما حطوش في قرض ربا ومحرم فنرجو ان شاء الله انها تكون عقد بيع يتم باشراف الدولة وحينئذ لا يكون هناك بأس من هذه المعاملة بمشيئة الله سبحانه وتعالى الأخ الكريم اللي بيسأل أنه أخذ أموالا من بعض الناس ولا يستطيع أن يقوم برد هذه الأموال إليهم مباشرة لمفاسد هتحدث فبيقول طب يعمل إيه وبيقولوا فيه ناس من غير المسلمين وفي خارج البلاد وكان لهم حقوق عندهم فكيف يتصرف بالنسبة للشق الأول اللي هو ما يقدرش يرد المال مباشرة بنفسه إن استطاع أن يوصل المال إليهم بأية وسيلة فلا بأس لو يعرف رقم حساب في البنك يروح يعمل فيه إيداع لو يبعت له حوالة بلدية يحط له فلوس في أي معاملة ما يعرفش ي- يعني بأي وسيلة يروح للراجل يودي له الفلوس مش لازم هو بوسط واحد غيره لكن إن كان يتعذر ذلك بالكلية ومش عارف الراجل مين أو مش قادر يوصل له أو مفاسد يبقى يتصدق بالمال على ذمة صاحبه ودي تكون آخر وسيلة لأن الأصل أن يرد المال إليه عينا الأصل أن يرد المال إليه عينا ولنعلم أن خزي الدنيا أهون من خزي الآخرة ومن أن يفتضح الإنسان على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله يوم القيامة أما بالنسبة إن الناس على غير ملة الإسلام وأنهم بالخارج فهذا لا يحل أبدا أن نأكل أموالهم بالباطل وأذكر ما خرجه البخاري فيما يزيد على عشرين موضعا في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم لما دعاه أبوه ليلة أحد أبوه عبد الله بن حرام وكان عقبيا بدريا من النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة كان من النقباء وكان من أشراف قومه دعا ابنه ليلة أحد وقال يا بني ما أراني أراني بالضم مش ما أراني ما أراني أي ما يغلب على ظني يعني وقع في روعه أو غلب الظن ما أراني إلا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد جيش المسلمين اصطف وقريش أقبلت بحديدها وحدها وسلاحها وعتادها لتستأصل شأفة المسلمين وتقضي على الإسلام فاصطف الجيشان فعبد الله بن حمرو بن حرام يدعو ولده جابر ويقول ما أراني إلا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد وانتبه أيها المسلم الكريم لا يمكن لنفس أبدا أن تعلم متى ستموت ولا أين ستموت فكيف عرف عبد الله بن عمرو بن حرام أنه سيقتل في الغد نقول أولا هذا غلبة ظن يقول ما أراني أي ما يغلب على ظني الأمر الثاني أن غلبة الظن لها سند من الشرع فالحاكم قد خرج في مستدركه أن عبد الله بن عمرو بن حرام رأى في منامه أنه يعني يأكل رأى عفوا بشير بن عبد المنذر وكان قد قتل شهيدا في غزوة بدر رآه يأكل على مائدة أو خوان فقال ستفطر معنا أو أكل معه أو كما ورد في الحديث في مستدرك الحاكم فقص على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ستقبل علينا بعد ثلاث فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله يبقى الذي أول له الرؤية هو النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالشهاد ده في مستدرك الحاكم فلما أقبلت قريش بجيشها غلب على ظنه أن هذه الرؤية ستتحقق في هذا الحين يقول لابنه وهو يعهد إليه بوصيته وإني ما تركت بعدي أعز علي بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يعني شوف يبتدئ لابنه بالوصية والوصية دي تحتاج منا لوقفة تربوية لما أراد يعهد بالوصية عهد بها إلى ابنه لا لصديق ولا لقريب ولا لجار بل كانت أقرب نفس إليه هي نفس ابنه وده أمر محتاجينه يوسف عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقص الرؤيا قصها على من؟ على أبيه يبقى سبحان الله يوسف يقص على أبيه وعبد الله بن عمرو بن حرام يعهد إلى ابنه بالوصية يبقى علاقة دافئة أسرية بين الأب وبين بنيه وبين الأبناء وبين الأب إن ينبغي أقرب نفس إلى الأب تكون نفس الابن وأقرب نفس إلى نفس الابن هي نفس الأب السؤال إن شاء الله ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام يا شيخ تفضل الله يحفظك عليكم توفيق السلام توفيق من تونس عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي توفيق من تونس خويا انا م- مش نسألك سؤال ما زمزم نجم ندوشوا بيه غادي في السعودية
أيوة يا أخي الكريم ما زمزم خويا ما ز- ما زمزم
ماء زمزم نغتسلوا نغتسلوا بالماء زمزم في الس- غادي تجلب ماء زمزم من السعودية تشربه عندك في تونس يعني لا لا لا نمشي للسعودية عمرة امم مش نمشي لعمرة السعودية امم و- ونغتسل بالماء زمزم جايز ولا لا؟
اه الاغتسال بماء زمزم اي نعم اه ي- يجوز ان شاء الله مفيش فيه مشكلة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت كنت عايزه رقم الدكتور ايمن خليل
في سؤال عند حضرتك طيب فبالنسبة ل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أيوة أيوة يا حاج افتحي له يا بط لو سمحت يا شيخ مم.
آه بالنسبة
اتفضلي يا حاج اتفضلي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ ايمن مع حضرتك اتفضل فضل حضرتك بالنسبه لشركات الادويه مم.
بتعمل آه، بتدي هدايا للدكاتره والصيدليات مم.
عشان تكتب الادويه بتاعتها مم.
فهل دي بحكم الرشوه ولا لا
والله يا حضرتك انا هقول لحضرتك سؤال اتفضل هل الطبيب هيكتب الدواء لانه انفع للمريض سواء خد الهدية او ما خدهاش ولا ان خد الهدية هيكتب ما خدش مش هيكتب
لا اعتقد ان الهديه ليها عامل يعني ما هو بقول لك اذا كان حضرتك مش هيكتب الدواء لكن هياخدوه يطلعوه مؤتمر يسفروه بلاد بره يودوه شرم الشيخ يجيبوا له هدايا يفرشوا له العياده ده يبقى قطعا عندي قولا واحدا لا يجوز طب حضرتك انا كم- كمكتب دعايه بعرض هدايا للشركات ديت في مشكله عليا ما انا بقول لحضرتك اهو ال- دلوقتي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان بالظبط الامر ده غير مشروع للكل لان حضرتك النهارده انا لو عندي شركه ومش هعمل الاسلوب اللي حضرتك بتعمله انا حالي هيقف وانت حالك هيمشي تمام وممكن يكون دوايا ارخص وافضل والماده الفعاله فيه افضل للمريض بالظبط فما ينفعش كده ابدا وبعدين ده بيوجد مناخ على فكره مناخ فاسد في المجتمع
وللاسف على فكره يا شيخ ده بقت من عموم البلوى يعني ما شركات الأدوية وانا مع بتقول لك حضرتك تقريباً.
وانا مع حضرتك والله وبعدين كمان نظام شركات الادويه انا ادعو المسؤولين يعني ان يتقوا الله في انفسهم اللي قائمين على ال- الادويه ديت لانه خلاه نظام مادي بحت صرف بالظبط حضرتك بالظبط و- و- وليك تارجت لابد تحققه بالظبط او مبيعات بتاعتك وما ينفعش تنقص عنها واذا نقصت عنها يبقى انت مقصر بغض النظر عن الاسباب يعني الناحيه الادميه دي مش موجوده نهائيا طبعا لدرجه بيضطروا شباب ال- ال- اللي هم الاطباء اللي بيوزعوا بيدخلوا معاهم بيضطروا يبيعوا وبيحرقوا الادويه في السوق بالظبط عشان يحقق مبيعات عشان يحقق المبيعات بتاعته يعني كل ده عمل وهم مش حقيقي تمام فاحنا بن- يعني نناشدهم الله عز وجل ان يعيدوا النظر في المسلك اللي هم ماشيين بيه نرجو هذا يا شيخ والله آه، ربنا يكثر من أمثالك يا أخي ويزيدك حرص على الحلال ربنا يبارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب، سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام بيعهد إلى جابر بوصية أولا حب النبي صلى الله عليه وسلم إن ما تركت بعدي أعز على نفسي بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول لابنه إياك أن تقدم محبة لأحد على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت أحب الناس أنت أحب الناس إلى قلبي وإلى نفسي ولكن بعد محبتي لنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول وهو يوصيه ببناته كان عنده تسع بنات خرقوات يعني صغيرات السن يوصيه بهن خيرا يقول وإن علي دينا فاقضه كان عبد الله بن عمرو بن حرام مدين نعم لمن ليهودي مدين بقد ايه بثلاثين وسقا الوسق او الوسق يعني ستين صاع ستين صاع في اتنين ونص لتلاتة يعني حوالي سبعمائة وخمسين كيلو اللي كان ال- الدين ال- ال- الوسق الوسق عفوا 180 كيلو اضرب ال 180 في 30 يطلع حوالي 5 طن ونصف تقريبا يبقى ده الدين اللي كان عليه دين لمين ليهودي ورغم ذلك لم يستحل أن يأكل مال هذا اليهودي ما قالش ده راجل بيحارب الله وبيحارب رسوله ويصد عن سبيل المؤمنين وحلال الفلوس بتاعته دي أبدا ولا يسوغ ذلك مطلقا فكون إن هذا المال ليهودي بيعهد إلى ابنه أن يؤدي إليه المال وهو على أبواب الآخرة وقد غلب على ظنه أنه سيقتل في الغد يعلم أن الذمة لا تبرأ إلا بأداء الحقوق إلى أهله بغض النظر أمسلما كان أم لا الدين ده ربنا اللي يحاسب عليه مش إحنا لكن حقه ينبغي أن يؤدى إليه كاملا غير منقوص يبقى سواء إن كان غير مسلم سواء كان مصري أو غير مصري ده ملوش صلة بحقوقه مطلقا يبقى لابد ان المال يؤدى اليه طب انا لا استطيع ان اصل اليه ولا استطيع ان انا اعرفه ولا اوصل اليه ولا في امر بينه وبينه اتصدق بالمال على ذمته هلا وان كان غير مسلم كان غير مسلم وان كان اجنبي وان كان اجنبي وده يعجل له به في الدنيا ده امر بينه وبين ربه لا شأن لنا بذلك مطلقا لكن ابرئ الذمه واعذر الى الله عز وجل وهذا من تمام شروط التوبة يبقى الإنسان يندم على ما كان منه من تقصير وتفريط في جنب الله وعلى ما وقع منه من خطأ يعزم بالقلب على عدم العودة إلى ذلك في المستقبل يقلع عنه بالكلية يبقى ندم وإقلاع وعزم بالقلب ورد المظالم إلى أهلها وبذا تكتمل شروط التوبة لتكون توبة صادقة إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل منا ومنه وأن يتوب علينا وعليه وعلى عموم المسلمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه يا شيخ هل يجوز قطع صلة آه، رحم بخالة مم.
آه، فيها شبهة أنها آه، تستعمل السحر مم.
آه، سحر التفرقة مم.
بين الزوجين أو بين الابن وأمه
نعم.
علما أن الوالدة متوفية مم.
هل يجوز قطع هذه الصلة؟
حضرتك النهاردة إن كان الهجر هيأتي النتيجة مع هذه المرأة يبقى إن شاء الله تهجر هي نعم هي تؤذي يعني مؤذية هذه ما أنا المرأة بقول هي لحضرتك طالما إنها مؤذية إحنا عارفين إن السحر ده أهو العلماء اختلفوا في حكمه ما بين التكفير وما بين التفسيق
يعني آه، نفارقها ما أنا بقول لحضرتك فارقوها واهجروه علها تنصلح
حاضر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت فضيلة الشيخ بقول لحضرتك ان معظم الدعاة بيقولوا ان ال- البنوك الربوية حرام طب احنا معظم معظم مين؟
نعم م- معظم الدعاة معظم الدعاء طبعا واللي, واللي طبعا يعني وهو صح صح كده فعلا مم.
طب نودي ال- الفلوس اللي بتبقى معانا فين مش ممكن يكون في البيت مش ممكن برضو يكون طيب ما حضرتك مشروع.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة نعم الدولة جزاها الله خيرا من السبعينيات اه عاملة بنوك إسلامية آه، برضو بتخرج يا دكتور ما أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بس معلش أنت أيوة.
حضرتك دلوقتي بتقولي إيه بتقرض مش كده ايوه بتخرج أنا مش هجادل حضرتك ايوه أنا بقول لك لا ما بتقرضش بس مش هجادل حضرتك طب تعذري إلى الله وتقولي ده بنك اسمه إسلامي ايوه أنا أحط فيه وأمرهم إلى الله عز وجل ما هو في بنك اسلامي في بنك ربوي عامل جزء منه ناحيه كده واخد بال حضرتك بنك آه، اسلامي أنا شوف بقول لحضرتك إيه أنا آه.
بقول لحضرتك أهو أنت عايزة تعذري إلى الله روحي البنك إسلامي ايوه مش كده ايوه وأعذري إلى الله عز وجل ايوه ان شاء الله طب طب الوقت البنك الاسلامي ده ما حضرتك بتقول قرض حرام ما انا حط اخسر حضرتك الب... بس انا جاي لها اولا البنوك الاسلاميه ليس من ضمن انشطتها الاقراض ما فيش عندها اقراض على فكره ابدا ولا في اللوائح بتاعتها الاقراض اه ابدا يعني بنك فيصل مثلا مش بيقرض الناس لا ما بيقرضش ابدا ما عندوش قرض نهائي مم.
نهائي ايوه طب طب هقول لحضرتك حاجه آه.
ممكن اقول حاجه يعني آه، ممكن قوي يعملوا لنا آه، يعني اعلانات زي ما اي بنك بيعمل اعلانات عادي في قناه يعني زي ال- زي الاعلانات اللي بتتعمل للمنتجات اللي ساعات تطلع مش انا انا هقول لحضرتك على حاجه اولا اولا يعني والله ال- انا يعني ما في صله بيني لا بين بنك فيصل ولا غيره ايوه ولا طب بينه أكيد وبينه حضرتك برضو بتحط بنك اسلامي انا بقول لحضرتك انا ما في صله بيني وبينهم ايوه ولا في علاقه تربطني بهم ايوه لكن انا بقول لحضرتك شوف المصانع اللي هم شركاء فيها
ايوه دول شركاء في مصانع ايوه ومصانع كتير موجودة ايوه بتسافروا.
وليهم اعمال ايوه واخد- وعمارات بتبنى وما شابه ذلك ايوه انما البنوك التجارية مشكلتها ان ان النظام بتاعها قايم على اساس معين ال- الربح بتاعها الفارق بين سعر الاقراض والاقتراض دي المشكلة انا كان وجهه نظري الاول ما هم البنوك دي غنيه جدا مش بياخدوا مني غصب حضرتك عني ده إيه لو البنوك دي وبيفرضوا شغلت عليا الاموال حاجة.
لو أنا- شغلت الأموال ديت واستعانت باقتصاديين يتقوا الله في أوطانهم هتعمل و- طفرات رهيبة لما تعمل مصانع البطالة الموجودة دي هيقضى عليه لو قامت بالاستيراد و- و- واشتغلت في المواد التموينية حتى هتربح أرباح ر- رهيبة جدا فربنا يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا سيدنا الشيخ آه، سؤال لو سمحت تفضل
ما حكم الدين في في شخص يبي آه، يعني يعطي مبلغ من جزء من المال ل- ل- آه، لبناء جامعة مم. ده السؤال كده من مرتبة حضرتك يعني من مرتب
يعطي جزء ايه
من مرتبة
طيب ما مش ب... مش بناء المسجد ده صدقه جاريه
ايه طيب ما هيساب ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه بعد اذن حضرتك انا كنت عايزه اسال سؤال مم.
آه دلوقتي انا اختي متقدم لخطبتها آه شاب يعني ذو خلق ودين بس هو ارمل وعنده طفلين مم.
فهي دلوقتي كانت عايزه تعرف هل لو هي يعني تزوجت من الشخص ده آه، هيبقى ده من ضمن كتاف- كفالة اليتيم ولا ده هيبقى مش كده لأن اليتيم يتيم الأب
حضرتك ال- البر والاحسان ده هتساب عليه اه بس م- مش هتاخد كفالة يتيم ثواب كفالة يتيم والله احنا نحسن بس الاول وربنا هو اللي بيكافئ سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله هم يعتبروا أيتام بقول لحضرتك بس هي تحسن اليهم وده بر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يقولون اولنا في البهائم لاجره اه في كل ذات كبد رطبه اجره مم. يعني إن شاء الله تتوكل على الله لو هو شخص كويس يعني والله لو هو راجل دين وخلوق ما فيش مشكله وهتاخد ثواب في الولاد دول جزاكم الله خير الله يحفظك الله يكرمك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو اي اتفضل بالله عليك يا شيخنا انا بس عايز اسال سؤال صغير بس آه، انا صيدلي وشغال في المملكه العربيه السعوديه وكل يوم بيجي لنا مناديب ويعرضوا علينا هدايا بس ويعرضوا دقيقة- علينا دقيقه واحده بس اولا اولا بس دقيقه واحده انت مخلي السؤال الصغير ليا انا يعني لا لا ها؟
جزاك الله خير ربنا يبارك فيك الله بخلي- يكرمك يا سيدي وماله كل واحد سال على قده مش مشكله
ربنا يبارك فيك الله يكرمك طب اتفضل السؤال ايه بقى السؤال ان كو- آه، آه، بيجي لنا هدايا من المناديب اه وانا ب- ب- بقبلها بس في مشكله ال- الواحد مش عارف يقبلها ولا ما يقبلهاش بال- مع العلم ان الواحد بيراعي في النقطه الاولانيه مصلحه الصيدليه ومصلحه المريض مم.
يعني قبل ما باخد الحاجه دي انا مثلا ب- بطلب مثلا 10 علب من نوع معين مم.
انا ب- بدل ما اطلب 10 يكفيني شهر بطلب 20 مم.
يكفيني شهرين فبيجي مثلا عليهم هديه معينه مثلا مم.
قبل ما بطلعها للزبون بكون عارف ان هي افضل حاجه هطلعها له وهتفيد معاه وفي نفس الوقت هيفيد صاحب المكان صاحب الصيدليه انت يعني انت هت- عاي- عاي- عايز تاخد رايي نصيحه لله نصيحه لله اتفضل ابعد نفسك عن اي هدايا هتجيلك من اي جهه بخصوص عملك انت معايا حضرتك حضرتك لو سبت مكانك ده هيجيلك هديه
لو سبت مكاني دلوقتي لا مش هيجي لي هديه هيجيلك قلم واحد زي ده واحد يديهولك لا يبقى الهديه جات لك بخصوص ايه الهديه جت نتيجه ان انا موجود في المكان بس بجتهد واعمل فيه سبورت للمنتج يا سيدي جزاك الله خيرا بتعمل الكلام ده لله ولا طلبا للهديه لا بقى المكان ده عشان ايراد الصيدليه يزيد
وماله ماله مفيش مشكله مفيش مشكله دي مفيش فيها مشكله واخد بالك واطلب طلباتك انت عايز انت حر لكن انا بكلمك على حكم الهدايا انت صيدليه خاصه ولا حكوميه لا صيدليه خاصه صيدليه خاصه ليك انت يعني لا لا مش ليا تبع الكفيل خلاص انا بقول لحضرتك يعني انا رايي ابعد نفسك عن اي هدايا
طيب سؤال تاني سؤال تاني برضك هو مش صغير هو في بعض ال... احنا في, في منطقه فيها انفصال بطريقه غير معقوله يا شيخنا مم.
فممكن الحاجه وانا مسجل عليا عهده يعني مم.
العهده مثلا ب- زي مثلا ب- ب- فلنفرض انها ب 10 مليون ريال او 100 مليون ريال 100000 ريال مم.
لو انا بعت كل واحد زبون جالي عمل لي عملت له خصم عملت له خصم عملت له خصم هيطلع في الاخر عندي عجز مم.
فانا بحط يعني هامش ربح يعني مثلا ايه الحاجه ب 10 ريال ببيعها ب 11 ريال مع العلم ان غيري بيبيعها ب 12 ريال م- مش كل السراير بتعمل كده يعني مم.
يعني جنبي السراير اللي جنبي بتبيعها ب 12 انا بحط حاجه اكتر م- م- في المستلزمات مش في الادويه يعني في ال- في مم.
المستلزمات مم.
علشان اعوض ال- الحاجه اللي انا بعملها discount دي مم.
بعمل بعملها خصم يعني ايه يعني حاجه ب 10 وهي ب- ممكن يكون جمهورها 12 15 مم.
في مكان تاني هي الكفيل مدخلها عليا عامل لها ادخال مثلا ب 10 انا ب- بسجل عليها ستيكر ب 11 وبيعها ب 11 حضرتك الثمن محدد بمعرفه الدوله ولا انتوا اجتهاديا لا البيع اجتهاديا البيع اجتهاديا مش كده وما في- ممكن غيري صيدليه جنب تكون بتبيعها ب 15 خلاص انا ما انا بقول لحضرتك اهو طالما الدوله ما حددتلكش سعر معين تلزم بالبيع بيه يبقى الامر على الساعه ال- الامر على ايه؟
على الساعه يعني عادي يعني يعني, بالتراضي الراجل آه، عجبه الثمن يشتري ما عجبوش ما يشتريش طيب ماشي مفيش مشكلة.
انما آه، الجزء الاولاني ده مقفول يعني ما انا بقول لحضرتك آه، الاولاني ده ابعد نفسك عن الهدايا والكلام ده لان الحقيقه بقت ظاهره في المجتمع غير صحيه مطلقا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا فضيلة الشيخ هو آه، عندي سؤالين أول سؤال ه- هل آه، هل الحب في الله شروط؟ يعني مثلا لو لو لو حبيت لا اعلم لا اعلم اللي بعده اللي بعده اللي بعده طب آه، هل يجوز المسح على المعصم مثلا أو البادي آه، في الوضوء؟
المسح على ايه المعصم أو البادي بيبقى مثلا بادي ضيق مثلا شوية بلبسه مثلا تحت العباية عشان كمها واسع حضرتك الدراع ما يبانش.
حضرتك الاصل الاصل الغسل بالنسبه للاعضاء بتاعه الوضوء ده الاصل اللي ما فيش فيه كلام نهائي تمام مم.
المسح رخصه وردت في موضع اللي هو المسح على الايه على الخفين تمام فالمرأة ما ينفعش تمسح إلا على الموق بتاعها الموق اللي هو زي البوت طب وإذا كنت في ضرورة في الخارج في درس مثلا أو كده انا بقول لحضرتك اه ما انا جاي فالأمور برضه.
لحضرتك اهو انا جاي لحضرتك مم.
الواحده لما بتتوضى بتقف تتوضى قدام الرجاله ولا دورة الميه بتاعت النساء لوحدها دورة المية بتاعت النساء.
يبقى ايه الضروره هنا ما ينفعش ده كده ما اتوضتش
مم.
كده ما اتوضتش
ماشي جزاك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الو السلام عليكم الو السلام عليكم يا شيخي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعطيك العافيه وثابك الله انا ابو محمد من سوريا يا اهلا وسهلا عندي سؤالين ثلاثه الله يخليك يا شيخ اتفضل آه، شيخي شرعا يحق لي ان اسمي ولدي ايه الله العظمى هذا اول سؤال مم.
وما معنى ايه الله العظمى
لا انت حضرتك اسال اللي بيسموا الايات والحاجات دي مش احنا اللي نسال
طيب شكرا يا شيخ انما ما ينفعش يتسمى الابن كده يعني لان اسم كذب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، لو سمحت يا شيخ بالنسبه للبنوك ال- ال- اللي هي اللي مش اسلاميه وعامله فروع اسلاميه مم.
آه، هل برضو الفرع الاسلامي في- ده, ده, ده مش صح يعني لازم يروح له بنك اسلامي من اساسه
والله حضرتك الفروع الإسلامية إذا كانت فروع مستقلة في حساباتها مم.
وتشغيل أموالها مم.
يبقى خلاص ما فيش فيها مشكلة ما احنا خالص هنعرف منين بقى الجزئيه انها مستقله دي والله يا حضرتك دي احنا بنقول احنا لينا الأمر نفسه والأصل نفسه نسأل هناك البنوك دي مستقلة في توظيف أموالها اه واخد بال حضرتك مم.
وليها مربحات مستقلة وليها أصول ثابتة و- و- ونظام تاني لوحده يبقى ما فيش مشكلة نشجعهم ما ن- ما ما- يعني ما نبعدش عنهم على اساس ان الفروع دي تزيد لعل ان البنوك دي تبقى في يوم من الايام كلها بنوك اسلاميه اصل في سمعت انه بيقول لا الفرع الاسلامي ربوي فلكن حضرتك شايف إن ما لا.
حضرتك في ناس بتقول ان فروع ال- ان البنوك الاسلاميه الصرف اصلا مم.
بنوك ربويه هي كمان اه لا لا حول ولا قوه الا بالله فانا يعني انا اقول يا اخوانا دي ظاهره غير صحيه يعني بمعنى ان البنوك النهارده تغلغلت في الاقتصاد ولابد ان انت هتتعامل معاها تتعامل معاها يبقى انت النهارده لما بتهدم ده وبتهدم ده يقول لك طب ما خلاص بقى كده كده طب ما انا احطه فين فين ربو ما ينفعش الحاجه الثانيه اللائحه بتاعه البنك الحكم بيكون عليها مش على خطا موظف في معامله اللائحه بتاعه البنك الاسلامي لائحه منضبطه 100% دي اللي هي الاساس عليها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، من فضلك يا شيخ الو أي اتفضل آه، حضرتك دلوقتي آه، في اخ له ثلاث بنات مم.
آه، اتنين توفوا منهم وفضلة واحدة مم.
آه، في اولاد للبنات اللي هم توفوا دول مم.
وهو عنده بنتين اتنين ملوش اخوات آه، يعني ذكور مم.
هل ولاد الأخوات البنات آه، يرثوا في ال- ال- اللي هو يعتبر خالهم اللي توفى حضرتك البنات اللي ماتوا دول مالهمش ورث ولا أولادهم خلاص ده انتهى الموضوع ده بالنسبة لهم تمام الراجل ده لو مات اه البنتين بياخدوا تلتين التركة اه ومنها ياخد الباقي اللي هي أخته اه أخته اللي عايشة اه بتبقى عصبة مع البنتين وبتاخد باقي التركة تعصيبا تاخد التلت اه معايا حضرتك ايوه البنات ولاد اخواته والذكور مالهمش اي ارث خالص البنات ما لهمش ولا الذكور ولا الذكور ما لهمش ما حدش يرث فيهم خالص الا البنتين ياخدوا التلتين بنتينه اه واخته اللي عايشه هي اللي تاخد التلت اه طب سؤال تاني من فضلك يا اتفضل.
سيدي. آه، حضرتك آه، آه، واحد يعني قال لزوجته تحرمي عليا ليوم الدين مم.
هل ده طلاق ولا آه، يعتبر ايه؟
حضرتك اللفظه دهيت اه اهل العلم ان- ذهبوا فيها 13 قول اه اللي قال انها اتحرمت عليه للابد واللي قال انها تبقى طالق ثلاث طلقات واللي قال طلقتين واللي قال طلقه اه واخده بال يعني حضرتك تحتسب الطلقة لا أنا- انا قلت ان تحت انا بقول بنقل اقوال بعض اهل العلم اه حاضر.
فحضرتك ت- ال- الزوج يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف تمام ال- الحاجة التانية واحد بيحرم مراته اليوم الدين بيسأل تاني ليه عايزها في إيه تاني ما هو خلاص وصل بيه البغض والنفور منها مش عايزها أبدا يبقى لازمته إيه يسأل تاني يبقى معناه إن هو لسه عنده بقية ورغبة فيه طب إذا كان عنده رغبة فيها ما يبقاش اللفظ عنده بالقسوة دي يعني مش كل واحد يزعل مع مراته ويظاهر من مراته أو كل واحد يزعل مع مراته ويطلق مراته فدي دي محتاجة مجامع فقهي يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف ويسأل عن هذا الكلام الذي سماه المولى سبحانه منكرا من القول وزورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته بقول والله يا سيدنا انا كنت حلفت يمين على طلاق يعني بس قبل ما اتزوج ان انا ما أخ- كنت كاتب يعني ان انا ما اخشش عند جماعه كده ودي فيها قطيعه رحم يعني مم.
فحلفت يمين ان انا بروح عنده مم.
فلو ما رحتش عنده بيبقى فيها قطيعه رحم مم.
فايه الوضع يعني بس حلفت يمين يعني والله يا حضرتك اللي تروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف تسأل بالنسبة لي الأخت الكريمة التي سألت عن شهادة النساء على عقد النكاح لجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بيّنوا أن الشهادة ركن من أركان عقد النكاح وقالوا أن الشهادة يشترط لها الذكورية فلابد أن يكون الشاهد يكون رجلا فلم يجيزوا شهادة النساء على عقد النكاح وخالفهم في ذلك أبو حنيفة عليه رحمة الله وقاس عقد النكاح على عقد البيع فقال أن قول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قال إن هذا يجوز أن ينصرف على عقد النكاح يبقى الشهود يشترط فيهم الذكور كأصل لكن يمكن أن يشهد رجل وامرأتان على عقد البيع وأيضا على عقد النكاح وأبو حنيفة قاس عقد البيع على عقد النكاح في هذه المسألة جماهير الفقهاء قالوا لا فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان دي خاصة بإيه بعقد البيع فقط ولا تمتد مطلقا إلى عقد النكاح والسند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أما أبو حنيفة فخالف في هذه المسألة وأجاز شهادة امرأتين مع الرجل على عقد النكاح ولابن حزم في هذه المسألة قولا شاذا غريبا نعرفين أن ابن حزم عليه رحمة الله على علمائنا لا يأخذ بالقياس أبدا ويشدد النكير على من يأخذ به ويقول به ولكن ها هنا في هذه المسألة أجاز ابن حزم شهادة أربع نسوة على عقد النكاح ودي من أعجب العجاب إن ابن حزم قاس المرأة بإيه برجلين قال طب ما طالما المرأة برج... الرجل بامرأتين الرجل بامرأتين طب ما يبقى الرجلين بكام بأربع نسوة فأجاز شهادة الأربع نسوة كما أغرب أيضا في مسألة النكاح حينما أجاز للمسلم أن يتزوج من المجوسية إن كان بيجوز للمسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل الجزية من مجوس هجر يبقى طالما قبل الجزية منهم قياسا على أهل الكتاب تقاس نساؤهم على نساء أهل الكتاب في حل الزواج بهن فأغرب في ذلك وأتى يعني بقول لم يسبق إليه في هذه المسألة فهذا قول أبو حنيفة عليه رحمة الله هذا قول أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تشهد على عقد النكاح وخالف جماهير الفقهاء في هذه المسألة كما خالفهم أيضا أبو حنيفة في جو- في جواز شهادة الذمي على عقد النكاح عقد نكاح المسلم لكن في حالة ايه فقط في حالة زواج المسلم من امرأة كتابية يجوز أن تستشهد أحد أقاربها على عقد النكاح قال إن هذا ولاية وإن الولاية ها هنا شرعت لصالح المرأة فيجوز أن يزوجها قريبها ويجوز أن يكون شاهدا على عقد النكاح أو وليها والله سبحانه أعلى وأعلم لكن قول جماهير الفقهاء وهذا ما نرجحه إن شاء الله في هذه المسألة هو الراجح إن لا يجوز للمرأة أن تكون شاهدا على عقد النكاح والله سبحانه أعلى وأعلم ده إذا كانت المرأة لا يجوز أن تباشر عقد النكاح بنفسه يبقى تكون شاهد عليه فأمر يبقى كيف تكون حتى قاضية في مثل هذه الأمور وهي لا تملك عقد نكاحها ولا تملك الشهادة على عقد النكاح والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة لزواج المسيار احنا بينا في العجالة اللي تكلمنا فيها وأكرر لتحقيق الفائدة إن شاء الله زواج المسيار البعض بيتحدث فيه وكأنما هو يعني نوع من زواج الشيعة اللي هو الزواج المتعة أو نوع من الزواج العرفي أبدا هو زواج المسيار هذا يعني كما يقولون صيغة مبالغة من السير في الأرض هنقول رجل عالم رجل علامة رجل سائر يقال رجل سيار ورجل مسيار يعني يكثر من السير في الأرض طب الرجل اللي بيسير في الأرض ده لما بيجي يسافر بيحمل المتاع كله معه أبدا يتخفف من أمتعته ولا يأخذ إلا ما تشتد الحاجة إليه طب إيه العلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الفقهي أو الاصطلاحي لزواج المسيار المعنى أن الزوجة يتخفف من أعباء النكاح في هذا النوع من الزواج راجل زي اللي بيسافر كده ياخد شنطة خفيفة معاه برضه لا يتحمل أعباء في هذا النكاح يعني لا يتحمل إلا النذر اليسير في عند أهل نجد بيقولوا المسيار نعمل مسيار يعني زيارة نهارية للجيران فاشتق الاسم أيضا بمعنى الزيارة النهارية لأن الرجل لا يأتي امرأته إلا نهارا العلماء الذين تعرضوا لحكم زواج المسيار منهم من توقف في المسألة كالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان الأول بيرى الحل ثم توقف في الحكم في المسألة قال إنها تحتاج إلى مزيد بحث ودراسة ومات عليه رحمة الله قبل أن يدلي بدلوه في هذه المسألة مرة أخرى في من قالوا بالإباحة زي الشيخ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر فضيلة الدكتور ناصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق قالوا بالإباحة والسند إلى أنه زواج مكتمل الشروط والأركان كل شروطه موجودة المولي موجود المهر موجود الخلو من الموانع الشهود موجودين فبالتالي الأركان والشروط موجودة والموانع منتفية فقالوا بإباحته يبقى ده القول الثاني القول الثالث قالوا بالإباحة مع الكراهة وممن قال بذلك الدكتور عبد الله بن منيع من هيئة كبار العلماء ومحكمة التمييز بمكة الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ الشريم الشيخ سعود الشريم إمام الحرم وغيرهم قالوا بإباحة هذا النوع من الزواج لأنه مكتمل الشروط والأركان وإنما كرهوه من باب أنه يعد امتهانا لكرامة المرأة لأن زوجها لا يلتزم بالقسم لها ولأنه قد لا يلتزم بالإنفاق عليه وقالوا أن هذا النوع يؤدي إلى العديد من المفاسد فكرهوه من هذا الوجه وإنما أبحوه لأنه يعني كامل الأركان والشروط الرأي الرابع والذي قال به كثير من أهل العلم زي الشيخ الألباني عليه رحمة الله وزي الدكتور عمر سليمان الأشقر وغيره والدكتور القرة داغي محي الدين القرة داغي من جامعة قطر وعضو منظمة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ذهبوا إلى القول بمنع هذا النوع من النكاح قالوا أولا لاشتماله على الكثير من المفاسد اللي بيحاولوا يبحوه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ليلة سودة بنت زمعة لعائشة طبعا ده كلام خطأ ولا يستقيم ولا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك بعد النكاح لما هم بطلاقها وهذا من باب الصلح وباب الصلح واسع الأمر الثاني لما قاسوا على زواج النهاريات والليليات الزواج ده أنكر أهل الإسلام عليهم والمردو بينقل عن أهل العلم المردو صاحب كتاب الإنصاف في الفقه الحنفي في بيان الراجح في الاختلاف ذهب إلى أن أهل العلم منعوه كالإمام أحمد وغيره منعوا هذا النوع من النكاح الرجل كان يأتي امرأته نهارا فقط فمنعوا هذا النوع من النكاح وقالوا بأنه غير جائز بالنسبة لاشتراط عدم القسم هذا لا يجوز واشتراط عدم الإنفاق على الزوجة هذا شرط باطل وقد نقل النووي إجماع المسلمين على أنه لا يجوز للمرأة أن تسقط نفقة أن تسقط نفقتها بإطلاق إنما يجوز ذلك في موضوعين فقط اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا زوج متوفي أنا زوج متوفي من شهرين و... و... وعم الولاد واخد قرض من البنك وظروفه لا تسمح انه يسد خالص وممكن هيتحكم عليه بسجن هو مديون باكثر من يعني غير الناس في البنك لكن في ال... بالنسبه للبنك هو اللي هي... هيسجنه آه فدلوقتي ممكن انا ادفع له يعني اقساط البنك ديت من ذاك المال وفي سؤال تاني لو سمحت مم.
آه، انا دلوقتي آه، آه، طبعا معروف ان إن الزوجه ما تخرجش ب- يعني فتره الحداد اربع شهور وعشر ايام فدلوقتي انا رحت الدكتوره لاني تعبانه بقالي شهرين آه، وقالت لي طبعا حالتك آه، سيئه جدا ولازم تخرجي فيجوز اخرج عند امي
حضرتك الخروج مقد... مقيد بالضرورة مقيد بالضرورة لكن عند امي حتى لو الدكتوره ما انا بقول قالت لحضر... ما انا بقول لحضرتك ان كانت عندك انت تعبانه وحالتك سيئه ومفيش حد يخدمك تنتقلي الى امك تقعدي معاها وتعتدي عندها آه.
يبقى لا باس للضروره وللحاجه حاجه شديده ايوه ايوه يعني ان شاء الله يجوز ان شاء الله بدل الدكتوره اللي قالت ما انا بقول لحضرتك انما ما تبقاش العمليه ايه ان الواحده راحت تتفسح تقعد عند والدتها شويه وفي بيتها شويه معايا حضرتك اه تنتقل لتكمل العده عند امها للضروره اه طب طالما- معلش من فضلك انا كان عندنا شقه وكنا هننقل قبل ما وفاه جوزي بايام يعني مم.
كنا هننقل ايام بسيطه آه، فطبعا دلوقتي انا في نفس الشقه اللي احنا كنا فيها القديمه اللي, اللي توفى فيها مم.
آه، فما ينفعش ان انا اروح الشقه اللي احنا كنا ناويين نروحها بقى قبل ما يموت بايام
ما خلاص حضرتك كملي العده مم.
انت عايز اذا في ضروره تروحي لوالدتك روح اصل حضرتك الشقه اللي هتنقلي فيها اه هتجيبي عفش تنزليه لا ما هو العفش موجود فيه كله ما أنا- ما كل حاجه الشقه موجوده ما عدا الف- ما اتفرشتش بس لكن كل حاجه موجوده طيب هتفرشي مش كده اه وتقعدي تحط بقى هنا ستاير اه ده ده يتوافق مع الحداد على الزوج والحزن عليه
اه لا يعني هو المقصود كده ايوه ايوه هنقعد نفرش ستاير ولا واللمبه دي لونها مش كويس آه.
لا نغير وحط كشاف هنا ده طبعا ده يتنافى نهائيا مع الحزن المفترض على الزوج يعني عليه رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ ايمن اتفضلي يا حضرتك آه انا كان عندي استفسار
اتفضلي الو ايوه انا عندي مرض لا يرجى شفاؤه بقاله ثلاث سنين مم.
ومن حوالي شهر كده تقريبا ساءت قوي الحاله بتاعتي ربنا يعفو عنك آه، ورحمته انا عندي زوجي وعندي ابن وبنت بالكفاله مم.
آه للاسف مفيش حد يخدمني والدي ووالدتي متوفيين ومفيش مم.
حد بيب- بيقدر يساعدني يعني مم.
وانا زوجي يعني مش بيقدر قوي ياخد يعني قرار ان هو يعني يعني عادة انا كنت باخد قرارات في حياتنا يعني مم.
فمؤخرا انا طلبت منه ان هو ينتقل عند والدته بالاولاد علشان حفاظا على يعني حي... على مصلحته ومصلحة الاولاد مم.
فانا انا كده مقصرة في حق زوجي واولادي يعني انا لا، أنت حاليا حض- نايمة في حضرتك- الفراش حضرتك- ومعلقة محاليل ما بقومش من السرير ما انت حضرتك معلش النهارده اذا كان الزوج او الزوجه ما, ما يقفوش جنب بعض في المرض وفي الامر اللي زي ده ما معايا هو ما حضرتك بيقدر- ما طيب بيقدرش هو يشيل مسؤوليتي قوي يعني هو بينزل الصبح الشغل وبعد الظهر شغله معلش وانا خايفة على الاولاد وخايفة على مصلحة مصلحة لا البيت لا لا يعني حضرتك ال الكلام ده ما ينفعش عندنا في ديار الاسلام ما ينفعش الكلام ده نهائيا بس هو وافق ومشى هل انا مقصره ولا لا انت مش مقصرة بس حضرتك انت المفروض نفسيتك الان مضطربة ما تاخديش فيها قرارات هو زوجك ما يطوعكيش على الكلام ده يعني ال- المفروض فين التراحم اللي بين الزوجين واحد مرض التاني يبقى جنب منه يقوم على خدمته على رعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته يا شيخ ايمن لو لو سمحت يا شيخ الو سامع حضرتك اتفضل آه انا راجل على المعاش مم.
و- ورحت البنك عشان اجيب عربيه على المعاش عشان معيش آه، قدره على ان انا ادفع فلوس مم.
آه، فالبنك قال لي روح هات آه، اسعار من صاله وتعالى واحنا ندوله ن- نروح نجيبوها من الع- من البنك هل الكلام ده ح- فيه حرمانيه؟
حضرتك هيبيع لك بالقسط ولا بيديلك قرض لا مش هيديني قرض هو هيديني العربيه انا هاخد العربيه من الصاله وهو اللي هيسدد الصاله ما أنا- يعني هيبيعها لك بالقسط يعني اه
ماشي هيشتري ويبيع لك اه يعني هو هيخ- يعني يعتبر هو ختم من الصاله واداها لي وهو اللي هيسدد الصاله هو اللي هيقوم وهيخصم انا فاهم المعاش انا بتاعي.
فاهم انا فاهم انا فاهم اه وهيخصم المعاش بتاعي حاضر هي ديت المجمع الفقهي اجاز الصورة من المعاملة دي بضوابط وشروط يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايوه ايوه يا مولانا وادي حضرتك الو اتفضل اتفضل وديت سؤال حضرتك على موضوع ان هي عندها فشل كلوي وعندها مشاكل لا تمنعها من الغسيل او نعم.
هتمنعها من الغسيل نعم واجمع الدكاتره على ان اسلم حل لها الزرع حضرتك لا يجوز ابدا حكاية بيع الاعضاء دي لا يجوز مطلقا طيب ح- حتى لو, لو على سبيل التبرع انت انت هتتبرع لوالدتك لا لا, لا أي- مثلا يعني لو انت هتتبرع برضه ما ينفعش
لا- لا ده ودي ما انا بقول لحضرتك اهو آه.
انت انا دلوقتي لو الانسان يعيش بكلية واحدة اه ربنا سبحانه وتعالى جعل له اتنين ليه
مم.
لحكمة مم.
علمها من علمها وجاهلها من جاهلها مم.
مش كده مم. تمام فالنهاردة اللي بيحصل يا أخي الحبيب إحنا يعني ما- ما, ما نغلطش في اللي بنقوله العملية بيع وشراء مش عملية تبرع مم.
معايا حضرتك اه العملية في حقيقتها بيع وشراء فتخيل لما يوصل الأمر إن الفقر يصل بالناس إن هم يبيعوا أعضائهم ويبيع كليته وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فالنهاردة ده اللي بيبيع أعضائه ده بنشتري منه هو كل مشكلته فقره المشكلة بتاعته كلها الفقر اللي هو فيه فهانت عليه الدنيا وهان عليه جسده وهانت أعضائه كل حاجة وده لا يجوز أنها تكون محل للبيع ولا الشراء أبدا وده الحقيقة يعني نسأل الله السلامة من قانون زرع الأعضاء اللي لأنه ممكن يكون قانون بيع الأعضاء فنسأل الله السلامة ونهيب بالأطباء للالتزام بالضوابط التي وضعت يعني ده أمر الحقيقة لا أرى جواز التبرع بالأعضاء ده لا يجوز هي مش ملكك عشان تتبرع بيه وبعدين لا تدري المضار اللي ممكن تحدث بعد ذلك ما تعرفش المضار دي ممكن تكون ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أيمن
سؤالك يا أخي اتفضل يا أخي الله يكرمك لو سمحت آه، واحد دلوقتي وعد بنت أخته قال لها أنا هجيب لك حاجات معينة لما تيجي تتجوزي وقام تاني يوم مات مم.
هل دي وصية تعتبر وصية؟
حضرتك ال- الورثة الورثة مم.
عندهم ساعة من المال آه، آه، يعني من الورث بتاعه أو من ورثه اه من المال اللي تركه اه يخلي ديت عدة ويفو بها حتى لا يغفر في ذمته ده من باب البر لأبيهم أي طب سي- حضرتك ما رفض سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني عدة يعني وعد بعطية وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد جابر بن عبد الله أن يعطيه من مال البحرين فذهب إلى أبي بكر فوفى له بموعود النبي صلى الله عليه وسلم له
طب حضرتك هم كل ال- الورثة رفضوا وما عدا الزوجة بس هي اللي وقف- وافقت آه، إن هي تدفع خلاص جزاه الله خيرا جزاه الله خيرا هل تدفع إن ال... ال... ال... الوعد كله ولا ال- الربع؟
والله يا أخي حسب اللي, اللي تستطيعه من غير إثقال عليها يعني طب حاضر شكرا شكرا ما على المحسنين من سبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مم.
ازيك يا عليكم دكتور السلام ورحمة الله أيمن وبركاته ممكن بس اسال سؤال لو سمحت اتفضلي اتفضلي انا والدتي اقرضت آه، ناس آه، مال مم.
ووصت ان ال- اما يرجع المال يترد للبن... يعني يتوزع على البنات مم.
ولينا ثلاث صبيان مم.
وسؤال تاني لو سمحت لو هي لا، ثانية- اقرضت ثانية- ناس برضو ثانية.
مال ثانية واحدة بس بقى.
ويرد بس كانت عاملاهم على حساب جمعيه هل ينفع ان احنا المال اللي اللي يجي ده من ال... من الشخص اللي هو اديته المال ده هل ينفع ان إحنا- احنا نعمل لها شيء آه ليها هي من غير الصبيان ما يعرفوا؟
حضرتك ال ال ال ال الوالدة ماتت عليها رحمة الله اه الله يرحمها ده ماتت ال- المال ده أصبح تركة الآن ما عادش كده بقى تركة توزع على الورثة بحسب أنصبتين اه طب وبالنسبه لل... للي هي ال... آه، ال- ال- الجزء اللي هي كانت مسلفاه هي كانت مسلفاه الاخ لينا بس هو بيردها لها كانه داخل جمعيه هي ما تعرفش ان هو ما يعرفش ان هي جمعيه فاحنا دلوقتي بناخدها بناخده منه على اساس ان احنا نحو- نحوشهم ونردهم علينا فهل ينفع ان احنا ن- نتصدق بيهم يعني نعمل لها حاجه نذبح لها حاجه ليها هي حضرتك وزعوا التركة واللي عايز يعمل يعمل من ماله مال ما قلق انما ما ياخدش الفلوس اللي هي بتاعه الورثه والانسان ما احنا ذلك بنقول بر الانسان يعمل لنفسه في حياته اه ما يستناش لما يموت ويبقى الورثه لا يعملوا لا ما يعملوش ماشي جزاك الله الله يحفظك ربنا يحفظك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال اتفضلي آه، أنا حماتي عايشة معايا بقالها حوالي 20 سنة أو أكتر يعني مم.
وهي وحيدة يعني آه، ابنها وحيد اللي هو زوجي مم.
وهي حاليا مريضة بال- بالزهايمر بقالها حوالي 3 سنين أو 4 سنين مم.
هي طالعة على المعاش وليها معاش بتاخده كل شهر وليها بيت مأجراه فهل التصرف في أي مال يخصها أنا لو اتصرفت فيه يبقى حرام؟
التصرف بمعنى بمعنى ان انا مثلا بجمع الايجار بصرف عليها منه او لو احتجت منه باخد او كده يعني مش حضرتك ده كل التصرفات دي للمصلحه هي على طول عايشه معايا اكل نوم شرب من زم من 20 سنه يعني انت بتعملي زي ما لو كنت بنتها بالظبط بتتصرف بتصرف بجيب لها طلبات لو لا محتاجه لبس لو محتاجه كده اي شيء زياده مثلا ما, ما فيش مشكله ان شاء ما- الله يعني وبعلم بضحك.
وبعلم ابنها بعلم ابنها بس انا مثقله على نفسي في اني بفضل اكتب كل شهر كشف باللي اتصرف مم.
ان كان لها طلبات خاصه ليها ان كان مثلا ادت ل- ل- لابني اللي هو يبقى حفيدها مثلا ادت له فلوس او حاجه بسجلها برضه بكتبها عشان آه، راتبها يعني بالنسبه لراتبها كل شهر لا سهله سهله امور يسيره ان شاء الله باذن الله فهل ده يبقى مثلا لو طلع مثلا 10 جنيه شحن بيهم تليفون ولا حاجه سهلة يبقى ده سهلة حرام؟
يسيرة يسيرة الأمور يسيرة إن شاء الله بإذن الله شكرا أنت عايز بتاخدي ثمن على خدمتها لا طبعا طيب ما زي والدتك فالأمور اليسيرة دي نتجاوز فيها إن شاء الله بإذن يعني الله مفيش اي مشكله لا إن شاء الله مفيش حاجة بإذن الله جزاكم الله كل خير ربنا يحفظك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لمسألة البنوك الإسلامية اللي هي احنا بنقول البنوك اللي بتلتزم بأحكام الشريعة في معاملتها يعني الحقيقة أفضل هذه الايه التسمية فالبنوك التي أنشئت لتطبق أحكام الشريعة في معاملتها هذه البنوك ينبغي أن احنا نعينها على أداء رسالتها لأن البنوك الحقيقة يعني صارت تمتلك عصب الاقتصاد الآن أداة تجميع للأموال وتضخها في عصب الاقتصاد لكن ليت إن الأعمال بتاعة البنوك هذه تكون موافقة للشرع عن طريق المشاركات المضاربات المقارضة الأمور اللي الشرع بيجيزها ما تبقاش عن طريق إن هي تكون وسيلة ليتغلغل الربا في المجتمعات الإسلامية ما تكونش وسيلة لتعميق البعد بين المسلمين وبين دينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى رب العزة سبحانه يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله طب ومن يطيق حرب الله عز وجل في حد يقدر يحارب ربنا سبحانه وتعالى فأكل الربا ومؤكل الربا ليس أكله فقط بل مؤكله اللي بيدي الربا لغيره واللي بيأكل الربا لنفسه كلاهما يعني في الاسم سواء والعياذ بالله فلذلك نقول ان البنوك التي نشأت لتطبق احكام الشريعة بتقوم على نظام مغاير تماما لنظام البنوك التجارية البنوك التجارية زي ما بنقول وقلنا ونكرر النظام بتاعها يقوم على الفارق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض يعني بتقترض بثمن من الناس وتقرض المتعاملين معها بثمن أعلى والفارق بين سعر الإقراض والاقتراض هذا هو هامش الربح الخاص بهذه البنوك ده الأصل فين؟ في الأرواح بتاعتها وده أصل نشاطها ده يختلف تماما عن البنوك الإسلامية فلما أجي أقول مفيش بنوك إسلامية أقول ليه؟ مش أقول الكلمة بس مفيش بنوك إسلامية وقف عند هذا الحد ما ينفعش يعني النهاردة لما أجي أقول إن لما أعمل شركة لإنتاج الغسالات لإنتاج السخانات الكهربائية أعمل شركة لتغليف المعلبات الغذائية ده حرام حرام ان البنك ياخد فلوس ويزاول هذا العمل ويبقى له مردود وليه اصول ثابته ده حرام حد قال الكلام ده اعمل شركه للاسمنت ابني عمارات واقوم ببيعها اقوم بتاجيرها من قال ان ده حرام ونشاط محرم يبقى ارجو ان ينتبه لهذه المساله المساله اللي جابت الكلام ده كله وقلبت الناس على البنوك التي تحاول الالتزام بالشريعه في انشطتها مساله المرابحه والمرابحة ما, ما اسمهاش الصحيح الفني المرابحة المرابحة ده رجل عنده راس مال ولا يحسن شراء السلع فيعطي لغيره مبلغا من المال على أصل ثمن شراء السلع يسمى مرابحة من بيوع الأمانة لكن احنا بنقولها تجاوزا إنما اسمها البيع للآمر بالشراء رجل بيطلب شراء سلعة وأنت تقوم ببيع السلعة له الأمر نفسه المجامع الفقهية ناشدت البنوك التضييق من هذه الدائرة مبقاش نشاطها أي مع الكلام ده لأن الأمر لا يخلو من دخل موظف مش هيروح يجيب السلعة ويتملكها أولا ويحوزها لا ممكن يقول يا سيدي هنروح ونجيب وندخل عربية مخزن واقعد مش عارف وتتخبط مننا يا سيدي روح خدها انت روح خدها انت دي دخلت البنك في متاهة فقهية وممكن رجل زي حالاتي يطلع على الحالة دي ويقول ايه انتوا بتعملوا ايه انت بتبيع ما ليس عندك وبعت السلعة قبل قبضها ويدخل الراجل في متاهة فقهية طب ليه ما نلتزم بالإجراءات والضوابط اللي موضوعة عندك ولذلك احنا بنقول ونناشد البنوك الإسلامية انها تضيق من دائرة المرابحة لأن كثير من الناس بينظر إليها على أنها عقد بيع اقترن بقرض عقد بيع اقترن بقرض انت بتسلفه تمن العربية وبتبيعها له بالقسط تمام فلذلك احنا بنقول المجامع الفقهية ناشدت البنوك الإسلامية ألا تعتمد في أنشطتها على المرابحة يبقاش ده النشاط الرئيسي عندها تضيق من دائرته وتبحث عن أنشطة أخرى لا تدع للشك مجال لكن النهاردة يا أخوانا أقول أنا عندي خلل في جزئية وقد أكون أنا مخطئ لما أجي أطبق أحكام السلام مش شرط من وجهة نظر اللي أنا شايفها من وجهة نظر غيري مد السلم من المعاملات اللي بتكون في الزراعات أو في المحاصيل الزراعية مد السلم للمنتوجات الصناعية وجعل دائرته دائرة متسعة وقال إن يجوز إن أنا أسلف في نوع معين من السيارات لأن يعني ما ينفعش إن السلم يكون سيارة أربعة راكب أربعة سلندر ما ينفعش ما أنا ممكن أعمل لك عادة أجيبها لك مرسيدس وممكن أجيبها لك 28 وشتان الفرق بينهم يبقى النهاردة مع التطور العصري المثليات نفسها صارت لا تنضبط إلا بتحديدات وأوصاف معينة وده لابد أن يراعى ما ينفعش أقول لك أنت تشتري لي سيارة وتجيبها لي سلم والثمن بتاعها أهو 100000 جنيه تروح راح جايب لي سيارة 28 طب ما أنا وفيت لك بالعقد ما ينفعش يبقى لم تنضبط وصار هناك تنازع والمقصود من الشروط ان انا اقضي على التنازع فبقول النهاردة ممكن بوجهة نظر مغيرة تطلع المعاملة منضبطة يبقى انا لا املي ارادتي وافرض رأيي على الدنيا بأسره واقول ان ما فيش حاجة اسمها بنوك اسلامية انا عشان احكم على البنك اسلامي ولا من الاسلام اعمل ايه ارجع الى لائحة البنك انا رجعت لها رجعت لقيت فيها خلل ايه هو يبقى ده اول نقطة تكلم فيها قبل مصدر الحكم هل رجعت إلى لائحة البنك الشرعية شفتها شرعية ولا مخالفة للشرع دي رقم واحد طب لقيت فيها أمور غير شرعية أناصح وأقول هنا اهو أنا عندي المادة رقم كذا والمادة رقم كذا دي فيها كذا ترد عليها هيئة الرقابة الشرعية بتاعة البنك وتؤصل المسألة وطالما يا اخوانا ان الامور امور خلافيه يسوغ الخلاف فيها فقها يسوغ الخلاف فيه يبقى مش بالضروره ان الصواب يكون معي يبقى قولي ارى ان هو يعني يحتمل الصواب لكن لا اقول انه عين الصواب يبقى ننتبه لهذه المساله طب ان كانت اللائحه لائحه شرعيه يبقى كيف احرم المعاملات مع البنوك الاسلاميه يبقى ازاي ما اعرفش انا احرمها ازاي لا اعلم لا يجوز ابدا لائحه شرعيه ومنضبطه ليها هيئه رقابه شرعيه بتمنع وجود اي انحراف في معاملات البنك وترد الى الصواب طب ايه المطلوب بعد كده عند خلل اقومه واناصح لكن لو ابطل المعامله باكملها ابطل موطن الخلل المعامله دي كده لكن ما ابطلش نظام اقتصادي كبنوك اقتصاديه اسلاميه من اعصب البنوك الاقتصاد ده احنا بنقول يا ريت كل البنوك تبقى كده في الأزمة الأخيرة التي كانت في الغرب لما دعوا إلى جعل الفائدة صفر يا أخوانا ما هو ده اللي الإسلام بيقوله ما هو ده اللي الاقتصاد الإسلامي بيقوم على أساسه أن النقود لا تلد ولا تبيض كان عندهم البابا الفاتيكان اللي كان اسمه توما الإكويني أو توماس الإكويني كان بيدعو إلى ذلك يدعو إلى نبذ الفائدة يدعو إلى أن تكون الفائدة صفر يبقاش في معاملات ربوية ده أمر لا تختلف عليه الأديان حتى اليهودية عندهم يحرموا الربا بس مع اليهود ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل الشعوب الأممية اللي هي الأمية يعني الأمميين اللي هم غير اليهود دول اللي تعامل معاه بالربا واقطع رقبته ما فيش مشكلة لكن بالنسبة للربا بينهم وبين بعضهم لا يحلونه لا يحلون أبدا أمور الربا بينهم وبين بعضهم اللي توماس الإكويني اللي هو البابا بتاع الفاتيكان كان يؤلف في هذا الأمر ويدعو أن تكون الفائدة صفر يعني ما فيش ربا في الأحداث الأخيرة في الأزمة العالمية التي نشأت عن المعاملات الربوية سبحان الله برضه وجدنا العلاج الأول تخفيض الفائدة الفائدة تخفضت ده رقم واحد حد ما وصلت لكام 2 و 3% يبقى الفائدة تتخفض يبقى القضاء على الربا يبقى أنا في الوقت اللي زي كده المفروض أن أنا أنهض بالبنوك بتاعتي وأقدمها للدنيا كعلاج مثالي ومثيل للبنوك الربوية وأدعوهم إلى ذلك ولا تطبيق النظم هذه يعني مش إن أنا أقول لا ده ما فيش بنوك إسلامية واهدم هذا النظام لا وبنقول برضه للبنوك الإسلامية إن هم يضيقوا من دائرة نطاق المرابحة وما تبقاش العملية صورية لا ده شتان الفارق بين الربا وبين البيع تبقاش العملية بالنسبة لي ان انا بدله قرض وادرب فايدة واحسبها ما ينفعش يبقى منه خادع ده امر لا يعني سبحان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والمولى لا يخادع يبقى لابد تكون معاملة حقيقية ومنضبطة بضوابط واللائحة الشرعية اللي عندي ديت اللي وضعوها اعلم مني التزم بها كموظف ما حدش عنها قيد امولة لكن مش امشي من دماغي وفي الاخر اؤدي الى فساد المعاملة بسبب جهل عندي بأحكام الشرع في المعاملة ما ينفعش وما يجوز أن موظف في بنك إسلامي ما يكونش عنده علم بأحكام البيع والشراء والمعاملات الإسلامية يتعمل لهم دورات وياخدوا دورات ويقعدوا يتعلموا الأحكام حتى لا تزل قدمه ولا يصرف الناس عن هذه الأصرحة الاقتصادية اللي بنسأل الله أن ربنا يمكن لها وينفع بها البلاد والعباد فأرجو أن احنا ننتبه لهذه المسألة ما ينفعش أحكم على بنك انه اسلامي او غير اسلامي او نشاطه شرعي او غير شرعي الا من خلال اللائحة بتاعة البنك والانشطة اللي بيقوم عليها لائحة منضبطة ولائحة شرعية تماما يبقى البنك ده اللائحة بتاعته منضبطة في مجال التطبيق في خلل نصلح الايه الخلل وندعو الله سبحانه يعني ان هو يقيل العثرة ويغفر ذلتنا ويتقبل منا ومنكم صالح العمل وقد انتهى الوقت المخصص لنا ويعني تقريبا معظم الأسئلة الحمد لله قد تم الإجابة عليها بفضل الله سبحانه وتعالى فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونلتقي على خير إن قدر الله سبحانه لنا في الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار